السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تباركت وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد حلقة النهاردة يا إخواني عن الشهر اللي الناس غفلة فيه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال يغفل عنه كثير من الناس شهر شعبان عايزين نقول إيه يا جماعة عايزين نقول إن حلقة النهاردة من نوعية اللي هي بدون مقدمات في خلال أيام عمل يعني إخواننا بيقول إن ده من أعظم الأعمال اللي بتحصل في حياة المسلم ولكن الواحد بيقول إن ده أعظم عمل بيحصل في السنة كلها وأهم حدث بيحصل في حياتك وحياتك كلها في كل سنة ايه هو في خلال ايامها ترفع اعمال السنة اللي فاتت كلها الى الله تخيلي تخيلي ليلة القدر بتاعت رمضان اللي فات هترفع الى الله تخيل اعمال رمضان اللي فات والتراويح والتهجد لو طلعت عمره لو كنت حجيت السنة اللي فاتت لو كل مرة غضيت بصرك فيها كل صدقة كل صلاة جماعة كل مرة قمت وصليت ركعتين في قيام ليل كل عمل صالح طول السنة رفع الأعمال بتاعت السنة اللي فاتت كلها في شهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله حلقة النهاردة يا إخواني عن الشهر اللي الناس غفلة فيه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال يغفل عنه كثير من الناس شهر شعبان عن الشهر الخطير الشهر اللي فيه أحداث في غاية الأهمية الشهر اللي المفروض قلوبنا تبقى فيه بترتجف من أول لحظة لآخر لحظة الشهر اللي يعد بوابة بوابه رمضان الحقيقيه مش هنقدر نقول رمضان جديد الا لو بقى في شعبان جديد اصلا يا جماعه احنا بنتكلم عن شهر شعبان انا بتكلم ان في خلال ايامها تترفع الصحيفه الى الله الاعمال بالخواتيم يا ترى هيتختم لك بايه يا ترى هيتختم لك بايه يا ترى اخر حاجه هتزين صحيفتك وهي طالعه لربنا سبحانه وتعالى ايه فرصه يا اخواني الايام اللي جايه دي باذن الله فرصه لتطهير ذنوب 365 يوم فاتوا ان احنا نلحق بسرعه قبل ما الصحف تطلع الى ربنا سبحانه وتعالى فرصه يا اخواني اي شركه في نهايه السنه او اي حتى الدوله كلها بتعمل الميزانيه بقى فبتعمل الموازنه فيقول لك ده في عجز في الميزانيه يبقى لازم نلحق نخلصه يا ترى في عجز في الميزانيه يا ترى في عجز في الموازنه يا ترى احنا علينا ذنوب يا ترى في شعب ايمان ناقصه يا ترى في طاعات ربنا بيحبها واحنا ما عملناش السنه دي يا ترى ايه ارجى عمل هيترفع في صحيفتك لربنا سبحانه وتعالى بعد ايام يا ترى ايه ارجى عمل هيترفع في صحيفتك ايه العمل اللي انت عملته وانت بتبكي ايه العمل اللي انت عملتيه وانت قلبك كله شوق لربنا سبحانه وتعالى ايه العمل اللي انت عملته مفيش مخلوق عرفه مفيش انسان عرفه سر بينك وبين ربنا وبترجو ان ربنا يرحمك ويغفر لك كل النقص اللي في الصحيفه بسببه ايه العمل اللي ربنا سبحانه وتعالى هيرفعه في كتاب عليين من الصحيفه اللي هتطلع لربنا في خلال ايام وخجلها وخجلها من كل معصيه مكتوبه علينا الوقت في صحيفتنا وهتعرض على الله سبحانه وتعالى هنلحق نتوب منها ولا لا هنلحق نطهر الصحيفة ولا لا طوبى حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا هنلحق نستغفر الايام الجاية ولا لا هنلحق ولا لا يا جماعة يا اخوانا ماذا لو قبلتي ماذا لو قبلت ماذا لو قبلت خطوة واحدة بس خططيها لربنا السنة دي ماذا لو قبل احنا بنستقبل رمضان الجاي ولسه رمضان اللي فات هيترفع الايام دي لربنا سبحانه وتعالى انا عايز اخاطب كل واحد غافل غافل عن شعبان وعن خطورة شعبان وعن أهمية شعبان الشهر اللي الرسول عليه السلام قال ذلك شهر يغفل عنه كثير من الناس لدرجة ان كبار علماء الأمة يمكن زي الإمام الشافعي قالوا ان الشهر ده العبادة فيه ينطبق عليها انها عبادة في الهرج لأن الناس كلها غافلة عن فضل العبادة فيه فاللي بيعبد فيه هو الإنسان المنتبه المستيقظ عايزين نفوق يا جماعة زي ما احنا متعودين مع بعض بإذن الله ان كل موسم من مواسم العبادة حتى لو كثير من الناس غافل عنه عنه حتى لو كثير من الناس ما بيتكلمش عنه لازم نتكلم ونشوف ونشوف ايه المواضيع الخطيره اللي فيه ونشوف ايه الثوابات العظيمه اللي فيه بحيث ان احنا نتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى فان اصابتنا نفحه واحده من نفحات الله اصابتنا في رمضان اصابتنا في ليله القدر اصابتنا في عشر ذي الحجه اصابتنا في عمره اصابتنا في شعبان لا نشقى بعدها ابدا باذن الله سبحانه وتعالى هنتعرض لنفحات ربنا ولا لا يا جماعه نفحه من النفحات العظيمه في شعبان في خلال ايامها ترفع الاعمال الى الله انا عايز كل واحد مننا يقف النهارده مع نفسه انا وانتوا نقف النهارده ونفكر مع بعض في كلمه كلمه من اللي هقولها لكم في وقفه وقفه من الوقفات مع النفس اللي هكلمكم فيها النهارده اول وقفه ماذا لو قبلت ماذا لو قبلتي انت متخيله لو الصحيفه بتاعتك طلعت وربنا قبل الحسنات اللي فيها كان حلم الصحابه ان خطوه واحده تتقبل ان حسنه واحده تتقبل ان مره غضيت بصرك او غضيتي بصرك تتقبل ان مره كنت هتختبي ورجعتي وتبتي تتقبل ان صدقه واحده ان تكبيره احرام واحده ان فريضه واحده من خمس فرايض في يوم من ايام السنه كلها تتقبل عند ربنا سبحانه وتعالى فتقبلها ربها بقبول حسن ها بعد كده جت العطاءات بقى وانبتها نبتا حسنا ها وكفلها زكريا الكفله جت والانبات والتربيه والرعايه من الله جت كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا رزق الصيف في الشتاء ورزق الشتاء والصيف جه وبعد كده يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين الاصطفاء والاشتباء والرفعه والهدايه والسداد والوصول الى الله جه لما القبول جه يا جماعه سيدنا ابراهيم كان بيرفع قواعد الكعبه ما كانش لسه عارف ان منى وعرفات ومزدلفه هو كان عارف ان في حاجات تانية بس مش عارف هي ايه وهو بيرفع الكعبه ما بيقولش يا رب عرفني اللي جاي ما بيقولش ارنا مناسكنا لا الاول بيقول ربنا تقبل منا الاول اللي عملناه السنه اللي فاتت ده يا جماعه قبل ما ندخل ان شاء الله الفتره الجايه في رمضان بقى رمضان القادم لازم نقف اللي فات ده رمضان اللي فات احنا كل سنه هنتعب ونجتهد ونبذل وفي الاخر ما نقفلش الشغل بتاعنا شهر التقفيل اهو شهر التتميم بقى على الصحيفه ماذا لو قبلت خطوه واحده من الخطوات في السعي الى الله سبحانه وتعالى وقفه من الوقفات في شعبان الصحيفه بتاعت السنه دي باذن الله انت ممكن تكون بلغت وانت عندك كام سنه مثلا هتعيش بعدها كام سنه يعني 30 سنه 20 سنه 50 سنه يعني الصحيفه اللي هتطلع السنه دي دي صحيفه من 30 او 40 صحيفه هيتحدد عليهم مصيرك كله في الاخره يعني صحيفتك اللي هتطلع السنه دي صحيفه يتحدد عليها مصيرك في الاخره من ضمن 30 او 40 صحيفه زيها يعني موضوع كبير يعني الموضوع خطير يا جماعه يعني الصحيفه دي هيتختم عليها كل يوم من الايام بيختم على العمل بتاعك فيه يتختم زي ما يتحط الفلوس في الخزنه وتتقفل ويتختم عليها مش هتتفتح غير يوم القيامه الصحيفه دي مش هتشوفها تاني غير يوم القيامه خلاص يوم القيامه وانت واقف على الميزان تلاقي الصحيفه جايه بقى وبدا يطلع اللي فيها هنا وهنا في الحسنات والسيئات يبقى نلحق نقفل ولا لا يبقى نلحق نشوف هنعمل ايه ولا لا يبقى نلحق نعوض اللي فاتنا ولا لا يبقى نلحق نستغفر من الذنوب اللي فيها ولا ما ينفعش تطلع بالذنوب اللي فيها ديت ربنا يغفر لنا ويتوب علينا ما ينفعش تطلع بالتقصير اللي فيها بالغفله اللي فيها لازم نزينها باعمال صالحه ايه رايك تختمي ختمه قبل ما الصحيفه بتاعتك تترفع ايه رايك تخلص لك ختمه في شعبان قبل ما الصحيفه تترفع ايه رايكم يا جماعه نقضي الايام دي كلها في عباده في الصيام كل الايام عشان الصحيفه تترفع واحنا صايمين باذن الله سبحانه وتعالى عايزين نبدا ننتبه بقى يا جماعه عايزين هنلحق ولا مش هنلحق هنلحق قبل ما الاعمال تترفع هتلحق انك تصلحي حجابك ولا لا هتلحق قبل ما الاعمال تترفع لو انت بدوجلس هتطلع الصحيفه بتاعتك وانت كده ولا تلحق تلتحي ولا تلحق تطبق سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تلحق انك تتوبي ولا تلحق انك انت تدعو الى الله يا اللي هاجر الدعوه ولا تلحق انك تناصر المسلمين المستضعفين في الارض يا اللي مش عايش مع قضايا الامه ولا تلحق انك تختم القران هنلحق ولا مش هنلحق هنلحق ان احنا نتغير قبل ما الاعمال تترفع الاعمال بالخواتيم يا ترى الخواتيم بتاعتنا هتبقى ايه يعني صحيفه السنه شعبان اخر حاجه فيها يا ترى هتبقى ايه انت بتقول لنا الكلام ده دلوقتي ليه انا بقول لك الكلام ده والاعمال بتاعتك هتترفع انا بقول لك الكلام ده عشان اكلمك عن الزلزله اللي بتحصل ساعه ما الاعمال دي كلها تتعرض عليك يوم القيامه تخيلوا السنه اللي فاتت دي كم مثقال ذره خير هيتحط اتحط السنه اللي فاتت في ميزان الحسنات يوم القيامه وكم مثقال ذره شر هيتحط من السنه اللي فاتت ده ايه اللي هتترفع الايام دهيت في ميزان السيئات يوم القيامه يعني الموضوع خطير احنا بنتكلم عن شعبان واحنا بنتكلم عن اعظم حدث في السنه كلها او اهم حدث في السنه كلها يعني ممكن ما يكونش اعظم موسم عباده هو شعبان ايوه ممكن يكون ليله القدر عشر ذي الحجه الحج انما شعبان اهم موسم في السنه ايه الفرق اهم ده يعني كل الكلام اللي انا بقوله ده وكل مواسم العباده اللي احنا قاعدين نتكلم عنها والدعاه والشيوخ والعلماء بيتكلموا عنها طول السنه كل ده بيترفع الوقتي كل ده حسنات وسيئات بتترفع الوقتي يبقى لازم ننتبه يا جماعه الى ان الصحيفه اللي هتترفع باذن الله في خلال ايام دي صحيفه من ضمن 30 او 40 صحيفه زيها هيمثلوا الصحف اللي هتدخلي تعرضي بيها على الله هتعرضي على الله ازاي هيمثلوا الصحف اللي انت هتتوزن بيها هيمثلوا الصحف اللي هيتحدد مصيرك بناء عليها وصلنا لفين يا جماعه وصلنا ولا لسه واقفه مع النفس واقفه مع النفس في شعبان قبل ما الاعمال تترفع لربنا الوقفه اللي انا عايز اقفها معاكم برضه بعد الوقفه اللي فاتت وقفت يا جماعه ان الصحيفه دي الصحيفه بتاعتك دي اللي طالعه لربنا دي لما تتحط جنب صحيفه سلمان وعمار وعمر لما تتحط جنب صحف الصحابه دول هتبقى ايه هتبقى ايه هتروح فين لما تتحط جنب صحف العلماء والدعاء وال- والعباد والقوامين والصوامين هتبقى ايه هتروحي فين مش لازم نبدا نفكر احنا هنروح فين لحد امتى هتفضل الصحف بتاعتنا هزيله يا جماعه لحد امتى هتفضل صحف عندها انيميا في الاعمال الصالحه يا جماعه لحد امتى هتفضل صحف الذنوب بتاعتها كتير وخجلاه وخجلاه من رب العباد سبحانه وتعالى مش حاسه انك مكسوفه مش حاسس انك مكسوف يا جماعه في ناس صحفها هتطلع الوقت فيها 365 يوم قيام ليله قيام وفيها يوم ويوم صيام وفيها دوام ذكر وفيها استغفار وفيها دعوه الى الله وفيها بضع وسبعين شعبه ايمان كم شعبه من شعب الايمان واحنا في شهر شعبان اللي بتتشعب فيه الاعمال الصالحه بقى كل واحد عمله الصالح وداه في شعبه وفي طريق هي... عملك هيتشعب بيك لانهي طريق وهيوصلك لانهي طريق انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب دخان النار بيتشعب لثلاث شعب يا ترى عملك هيدخلك في الشعب ديت ولا في شعب الايمان اللي بتودي في الجنه ولا هنروح لغايه فين يا جماعه لغايه فين هنوصل لفين بالاعمال الصالحه ولا انت راكبه انهي مركبه مركبه الغفله ولا مركبه الاعمال الصالحه اللي تنطلق الى الله سبحانه وتعالى هتفضل لحد امتى الصحف بتاعتنا هزيله هزيله لغايه امتى هتفضل الصحف بتاعتنا بالمنظر ده عايزين نقف نقف قبل رفع الاعمال الى الله سبحانه وتعالى واقول لك ان في مليار و400 مليون مسلم على وجه الكره الارضيه يعني في خلال ايام هيترفع لربنا سبحانه وتعالى مليار و400 مليون صحيفه يعني صحيفتك مش هتترفع لوحدها يعني صحيفتك هتبقى وسط مليار و400 مليون صحيفه يا ترى انت فين وسط دول يا ترى انت فين عند ربنا وسط دول يا ترى صحيفتك وسط دول هتبقى ايه هتبقى من احسنهم ولا هتبقى من اسواهم ولا هتبقى من الحاجات العامه اللي في النص ولا هتبقى ايه انت فين انت مش غاير ليه يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ايوب اقرب يا جماعه ده احنا لازم نموت نفسنا يا جماعه نموت نفسنا انتوا عارفين رفع الاعمال كل يوم بيترفع اعمالك لربنا مرتين يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل كل 12 ساعه بيترفع اعمالك لربنا ده عرض يومي مرتين في عرض اسبوعي مرتين يوم الاثنين والخميس عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصوم اثنين وخميس من حكم صيام اثنين وخميس عليه الصلاه والسلام في عرض سنوي لكل الاعمال بقى يا جماعه العرض ده كل عرض من الثلاث عروض ديت له اهداف غير الثاني وبعده لو انت احسنت فتوحات غير الثاني وبتقيم بناء عليه في عطاءات من ربنا غير الثاني تخيلوا يا جماعه تخيلوا كل العرض على الله دهوت احنا احنا ايوم اقرب يا جماعه ايوم اقرب عايزين عايزين مره نشبه بقى عايزين ربنا سبحانه وتعالى تطلع له الصحف بتاعتك كده يلاقي الصحيفه بتاعتك وهو اعلم من قبل ومن بعد مليانه بكاء ودعاء وتوسل ورجاء وحب لله وصيام وقيام وذكر ربنا يطلع على صحيفتك يحبك يرضى عنك ينظر ليك نظرة لا يسخط عليك بعدها أبدا ينظر ليك نظرة تصلح بها دنيتك وآخرتك يا جماعة رفع الأعمال ده يعني طب أنت دلوقتي ملك الكون ده هيتعرض عليه تقرير بالأعمال بتاعتك طول السنة لو ربنا رضى وقبل يا ترى هيديك إيه يا ترى يفتح عليك بقد إيه يا ترى يا ترى صحيفتك هتبقى فين وسط المليار و400 مليون صحيفة يا ترى إيه ارجى عمل عملته في الصحيفه ديت تامل ان ربنا يرضى بسببه عنك يا ترى ايه ارضى عمل عملتي طب ما تلحقي تعملي حاجه كبيره بقى لربنا ما تلحقي توبي توبه نصوح لربنا ما تلحق تعمل حاجه كبيره لربنا سبحانه وتعالى في الايام دهيت ما نلحق نختم ختمه قران نختم الصحيفه بالاعمال الصالحه لله سبحانه وتعالى للملك الجليل سبحانه وتعالى قبل ما ترفع الصحف لازم واقفه مع النفس لازم واقفه مهمه خطيره مع النفس يا ترى الشعب اللي ناقصه في الصحيفه ديت هتتعوض ازاي الذنوب اللي موجوده في الصحيفه دي هتتغفر ازاي الاعمال الصالحه اللي في الصحيفه دي هتقبل ولا لا هنعمل ايه في رفع الاعمال الى الله ايها الغافلون عن شعبان يا اللي غافلين عن مواسم شعبان يا اللي غافلين عن مواسم الطاعه يا اللي غافلين عن موسم رفع الاعمال السنويه الى الله يا اللي غافلين عن بوابه رمضان لما بتترفع الاعمال في شعبان بناء عليها ربنا يفتح عليك في رمضان او ممكن يغلق عليك في رمضان يعني رفع الاعمال ده حاجه في غايه الاهميه يعني الكسل عن الطاعه في شعبان ده علامه خذلان والعياذ بالله ده علامه من علامات الخذلان ان الواحد يكسل عن الطاعه في هذا الشهر المبارك يا اخواني شعبان في ليله النصف ليله النصف من شعبان يعني كثير من العلماء كثير والواحد لما بدا يبحث في ليله النصف من شعبان وما فيها الواحد بدا يتعجب يعني جماهير كاسحه من علماء الامه الفطاحل ابن تيميه وابن حجر العسقلاني والنووي واسحاق ابن راهويه و و و علماء كتير جدا جدا جدا وعلماء الشام ورحت من علماء الحجاز مجمعين على فضل هذه الليله ولكن بموازنه من غير البدع اللي بتحصل فيها ومن غير الشركيات اللي بتحصل ده ربنا بيغفر في الليله ديت الا للمشرك او المشاحن تقوم الليله دي نعمل فيها بدع تقوم الليله دي نعمل فيها شركيات لا ازاي يبقى ده ده ناس عاقله الليله دي ليله قيام ليله عباده زي ليله القدر كده كثير من العلماء ومن ضمنهم صاحب شرح الترمذي تحفه الاحوذي بيقول ان الليله دي فيها فرق زي ليله القدر بالظبط يعني بيكتب فيها اجال بيكتب فيها ان فلان اللي مش متجوزه تتجوز فلان المريض يروق فلان المبتلى يفرج كربه فلان الفقير يرزق فلان المكروب يفرج كربه ويرفع عنه الهم والغم يعني تخيلوا يا جماعه ان ليله النصف من شعبان ديت العلماء قالوا فيها مقالات في غايه الخطوره انت هتعمل ايه في الليله دي هتعملي ايه هنعمل ايه في ليله النصف من شعبان ليله النصف من شعبان الليله اللي السلف سموها ليله الصك لان بيكتب فيها سقوق الاجال والارزاق زي ليله القدر الليله اللي السلف سموها ليله الرحمه لان بيغفر فيها للعباد في حديث صح صححه الشيخ الألباني رواية عن سيدنا أبو بكر الصديق إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيغفر لكل نفس فيغفر لكل نفس فيغفر لكل نفس الا لمشرك او مشاحن اعلى حديث في المغفره في نصوص المغفره كلها طب اشمعنى مشرك او مشاحن المشرك ده علاقته فاسده بينه وبين الله والمشاحن ده علاقته فاسده بينه وبين اخوانه بينه وبين اخوه في الاسلام والدين والاثنين دول ربنا ثم اخوك النبي اول ما دخل المدينه المنوره عليه الصلاه والسلام اول حاجه ربنا المسجد ثم اخوك المؤاخاه دول الحاجتين اللي ما ينفعش يتهزوا في حياتك ابدا لازم تصلح شوف لو عندك شحناء مع غفير العماره اللي انت ساكن فيها مع جار من جيرانك مع قريب من قرايبك مع اخ من اخوانك مع صاحب من اصحابك مع صنايعي جبته يشتغل عندك في حاجه وحصل مشكله بينك وبينه صلح كل حاجه الحق عدى عليهم سلم عليهم مجرد حتى سلام بحيث ان الشحنات دي تزول لان يا جماعه قضيه شرك شعبان ده شهر تجديد التوحيد الا لمشرك لازم اي شركيات واوثان واهواء من القلب تتشال او مشاحن الا لمشرك او مشاحن لازم ده روايه سيدنا ابو بكر الصديق في حديث صح تاني في ليله النصف من شعبان روايه ابي ثعلبه برضه زي روايه ابي بكر الصديق بس في ان الله يغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع اهل الحقد لحقدهم اهل الحقد الحقد ده هو الشحناء لا الحقد ده حاجه جوه تجاه اصحاب النعمه غير الشحناء ده حاجه ظاهره الحقد حاجه باطنه شعبان شهر تطهير القلوب وتطهير النفوس وتطهير العلاقات وتجديد التوحيد يا جماعه في روايه صحيحه ثالثه لسيدنا ابو موسى الاشعري ولسيدنا ابو هريره ان ربنا برضو بيغفر لأهل الأرض جميعا إلا لمشرك أو مجاحد سبحان الله يعني احنا عايزين نقول إيه عايزين نقول إن أحاديث ليلة النصف من شعبان ثابتة ابن تيمية تكلم في الفتاوى الكبرى والفتاوى الصغرى والفتاوى المصرية تكلم ابن تيمية على إن ليلة النصف من شعبان لها فضل عظيم ليها فضل عظيم إنما الناس ما تعملش فيها بدع طبعا تحذير من البدع ولكن فضل عظيم إنك تقوم الليل ابن حجر العسقلاني تكلم عن فضلها الإمام النووي صاحب شرح مسلم رحمهم الله جميعا تكلم على انها ليله تفرق فيها الارزاق والاجال يعني تخيلوا يا جماعه ده كمان في بعض الناس قالوا ان هي الليله اللي بترفع فيها الاعمال بعض علماء السلف ده في بعض المفسرين قالوا فيها يفرق كل امر حكيم ده ليله النصف من شعبان جمهور المفسرين قال لا ده ليله القدر طلع بعض المفسرين قالوا لا ليله النصف من شعبان طلع علماء تانيين قالوا الاثنين بيفرق فيهم كل امر حكيم الاثنين بيكتب فيهم ارزاق الاثنين ممكن ربنا يكتب لك فيها جواز يكتب لك فيها رزق يكتب لك فيها وظيفه يكتب لك فيها شفاء يكتب لك فيها تفريج كرب يعني موضوع خطير يعني ليله خطيره الامام الشافعي كان يرى ان هذه الليله ليله اجابه دعاء جابها منين من حديث ابو بكر الصديق ينزل ربنا الى سماء الدنيا قال لك نزول الى سماء الدنيا يبقى اجابه دعاء يعني عايز اقول لك ان جماهير علماء المسلمين اسحاق بن راهويه كان بيعظم قدر هذه الليله علماء الشام كلهم تابعي الشام كلهم بتلاميذهم بمحدثيهم لما يجي الوقت واحد يقول لك نصف من شعبان ما ثبتش فيها احاديث طب ليه يا جماعه ليه يا اخواني ليه نقفل ابواب العمل الصالح عن اخواننا ليه يا جماعه وابن حجر يروح فين والنووي يروح فين واسحاق بن راهويه يروح فين وابن تيميه شيخ الاسلام يروح فين وجمهره عظيمه من علماء الامه ده الموضوع بيجي بس بسرعه يروحوا فين وروايه ابو بكر وروايه ابو موسى الاشعري وروايه ابو هريره وروايه ابو ثعلبه كل الصحابه دول رواياتهم تروح فين يا اخواني هذه الاحاديث اللي صححها جمهره من علماء الحديث عبر التاريخ تروح فين يبقى اذا عايزين نعرف فضل هذه الليله من غير شركيات من غير بدع قيام ليل طب نصوم بقى تاني يوم لا هنصوم تاني يوم عشان هو شعبان انما تاني يوم لانه ليله النص من شعبان دي بدع بقى كده دخلنا في البدع لازم نبقى وسطيين لازم نبقى نعبد ربنا زي ما الرسول عليه السلام عبد ربنا نحن نتعبد لله بما تعبدنا به الا ما بنألفش في دين ربنا كفايه تأليف في دين ربنا ولكن ننتهز هذه المواسم الفظيعه ننتهز هذه المواسم الرهيبه طب ليه المغفره في شعبان ليه ربنا بيغفر في شعبان اشمعنى شعبان عارفين ليه يا جماعه لان شعبان ده قبل رمضان لو دخلنا رمضان بذنوبنا دي تبقى مصيبه مصيبه يعني لو الشياطين اتصفدت مذنوبنا جسمه على قلوبنا ومبوظاها وموتاها ربنا يغفر الذنوب عشان ندخل رمضان نقدر ننطلق في العباده ربنا بيحضرك لرمضان ربنا بيأهلك لرمضان ربنا بيرحمك من قبل رمضان عشان تدخل رمضان وانت نشيط ومنطلق مش بقول لكم شعبان بوابه رمضان يا جماعه شعبان بوابه رمضان عايزين يضغفوا لنا في الليله ديت كل اسباب المغفره اعمليها في الليله ديت في ركعتين التوبه تتوضى وتصلي ركعتين توبه اعمليهم في سبحان الله وبحمد 100 مره قولهم في استغفار في تجديد توبه في صلاه واي اعمال صالحه بتذهب السيئات نقولهم يا جماعه عايزينها تبقى ليله مغفره من الله واحد يقول لك طب ما ربنا ممكن يغفر يعني ايه فيغفر لاهل الارض جميعا يا اخي ده الحديث بيقول يطلع الله ربنا يطلع عليك يلاقيك نايم مدير الشغل ينزل يطلع عليك ما هو يعدي وخلاص بقى مش مشكله مدير الشغل لما بيطلع بتخاف منه وربنا لما يطلع ما تعملوش هبه ازاي ده لازم تبقى ليله عباده باذن الله وتبقى ليله اجتهاد في العباده باذن الله سبحانه وتعالى شهر شعبان شهر تجديد التوحيد الا لمشرك شهر شعبان شهر تطهير القلوب ويدع اهل الحقد لحقدهم حتى يدعوه شهر شعبان شهر الاخوه بين الامه كلها شهر المصالحه بين الامه كلها وبين الناس كلها او مشاحن شهر شعبان كانوا بيسموه شهر القراء لان ده كان شهر قرايه القران امال رمضان ايه مش شهر القران رمضان شهر فهم القران يا امه محمد رمضان شهر فهم كلام ربنا سبحانه وتعالى فيدرسوا القران شعبان شهر الزكاه الله هي الزكاه مش في رمضان السلف كانوا بيطلعوها في شعبان عشان الفقراء يختنوا من اول شعبان فما يشيلوش هم بقى رمضان ما يشيلوش هم الاكل في رمضان شعبان شهر تجديد التوبه مع الله عشان ربنا يغفر لنا بقى فيغفر لاهل الارض جميعا عشان ناخد المغفره دي باذن الله اعظم مغفرة في السنة كلها شعبان شهر الزكاة علماء السلف سموه اربع اسماء سموه إيه، ليلة نصف من شعبان الليلة المباركة وليلة البراءة لان فيها البراءة من النار باذن الله سبحانه وتعالى لما ب... لما الاعمال بترفع وتوفي لله ما امرك به وسموه شهر الصق لان بيحصل فيه فرق للاقدار والاجال والارزاق والشفاء والابتلاءات والتفريج الكربات وسموه شهر الصقر وشهر الرحمة يعني من احتفاء السلف به سموه اسماء كتير جدا جماهير علماء السلف جماهير كاسحة اغلبيتهم معظمهم على تعظيم هذه الليلة تعظيما شديدا والاجتهاد فيها اجتهادا عظيما ما يفوتش علينا يا جماعة فوائد شعبان النهاردة كان درس الى الغافلين عن شعبان النهاردة كان درس الى الغافلين عن ثروات هذا الشهر عن كنوز شعبان عن صفقات شعبان عن مفاتيح كنوز شعبان النهاردة كان درس عن مفاتيح كنوز شعبان ازاي ان احنا نفهم قيمة هذا الشهر وخطورة هذا الشهر ورفع الاعمال فيه احنا في شعبان بنصوم كل الايام باذن الله نجتهد ويفضل مسيطر علينا مسألة رفع الاعمال الى الله في شعبان اعظم حدث في السنة كلها ارجع عمل عملتيه لربنا ايه في الاعمال ها لو خطوة واحدة قبلت او عمل واحد قبل حياتك هتتغير قد ايه يا ترى يا جماعة وسط مليار و400 مليون صحيفة هتروح صحيفتك فين يا ترى في عمل في صحيفتك هيرفع يفح ربنا في عليين ولا لا يا ترى احنا محتاجين وقفة قد ايه مع نفس الوقت في شعبان عشان صحيفتنا هتفضل هزيلة لغاية امتى يا ترى صحائفنا وسط صحائف الصحابة والسلف هتروح فين يا جماعة الصحيفة اللي هتترفع دي الصحيفة من وسط 30 او 40 صحيفة هيتحدد عليهم مصيرك يا ترى الصحيفة دي يوم ما هتقابلها على الحوض من يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة فيها كم مثقال ذرة خير وكم مثقال ذرة شر يا ترى يا جماعة في كم شعبة ايمان ناقصة نلحق نكملها يا ترى يا اخواتي في كم ذنب فيها نلحق نتوب منه وطوبى لمن وجد في صحيفات استغفارا كثيرة يا ترى يا ترى يا ترى هنلحق نطهرها ولا لا هنلحق ان احنا نعيد جدوى جدوانا ونلحق نعيد الموازنة بتاعتنا ولا لا بالنسبة للتوصيات يا جماعة قلت ما تنسوش ان ليلة النصف من شعبان ما تنسوش 13 و14 و15 يعني ده ده يعني المستضعفين قوي يعني ربنا يعيننا على طاعته يا رب ولا احب ان يرفع عملي الا وانا صائم عايزين يرفع اعمال السنه كلها واحنا صايمين اشد عباده ربنا بيحبها وبيتقبلها من عباده باذن الله سبحانه وتعالى ما ننساش يا جماعه مساله تكميل الصحيفه وتكميل شعب الايمان كثره الاستغفار هذه الايام طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا اللهم تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا اللهم يا رب اللهم إن أعمالنا مرفوعة إليك يا رب العالمين اللهم اقبل ما فيها من حسنات وزد في إحسانها اللهم تجاوز عما فيها من سيئات اللهم تجاوز عما فيها من نقص وتقصير يا رب نحن عبادك الضعفاء يا رب إن كانت قصرت بنا أعمالنا فإن رجاءنا في رحمتك عظيم وإن رجاءنا في فضلك عظيم وإن حبنا لك يا رب عظيم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم إنه لا رجاء لنا إلا في رحمتك يا رب ارحمنا يا رب تب علينا يا رب اعف عنا يا رب تجاوز عن سيئاتنا يا رب اغفر لنا كل ذنوب العام الماضي وذنوب عمرنا كله يا رب العالمين يا رب تقبل كل حسنات العام الماضي وضاعفها يا رب العالمين أضعافا كثيرة يا أرحم الراحمين يا رب يا رب كمل لنا ديننا يا رب كمل لنا شعب إيماننا يا رب قو إيماننا قو في رضاك عزائمنا قو في رضاك عزائمنا يا رب أعنا يا رب استعملنا في خدمتك استعملنا في طاعتك ليلا ونهارا اللهم اللهم أعنا على إحياء ليلة النصف من شعبان اللهم أعنا على اجتناب أي بدعة فيها اللهم أيقظ أمة حبيبك اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان واعنا فيه على عبادتك ليلا ونهارا واجعلنا فيه من اعظم الموفقين وما انزلت على عبد من عبادك فيه من خير وفتح وفضل ونصر فانزل علينا منه اعظم حظ واوفر نصيب يا رب اجعلنا من الفائزين برمضان وبليله القدر برحمتك يا ارحم الراحمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا